الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أرحنا بها يا بلال الهدى وأسمع فؤادي جميل الندى وكبر وهلل فأنت الدليل وصوتك حبب لي المسجدا أرحنا بها عند روح الصباح وعند الهجير وعند الرواح أرحنا بها في المساء العليل وجدد لنا في الغد الموعدا فإني وإن ضاق بي الزمان فلي في ندائك المنى والأمان فحبر أذانك واشف الغليل وداوي فؤادي بطيب الندى فؤادي تعلق بين الصفوف وبين السواري وبين الرفوف ولي في غد تحت ظل ظليل نصيب مع السبعة السعداء وبشر مشاة الظلام بنور وذمة رب ولي شكور وزدني من الهدي هدي الخليل وقل استفق واهجر المرقدة وأذن بلال وزين حياه فقرة عيني أداء الصلاة وعزي إذا ما أتيت الجليل أمرغ وجهي له ساجدا أرحنا بها يا بلال الهدى اليوم إن شاء الله مع المحاضرة واللقاء الثاني من سلسلة مطمئنون نتناول فيها ما يطمئن العبد في سيره إلى الرب جل وعلا اليوم نتكلم عن ذوق الصلاة نتكلم عن عبادة متى ما رزقنا الله إياها تغير كل شيء نحن نصلي نعم كثير من الناس يصلي ولكن مشكلة في روح الصلاة ذوق الصلاة كما يسميها ابن القيم رحمة الله عليه المصلون قليل والمقيمون للصلاة أقل من القليل الله سبحانه وتعالى في القرآن كله إذا تطرق الأمر للكلام عن الصلاة فلا تجد أن الأمر يقول صلوا ولكن أقيموا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا يعني استقيموا واعرفوا كويس جدا ان الصلاة مش هتقدروا تحصوا كل الاستقامة طيب يا رسول الله أرشدنا فهمنا فقال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الخيط الناظم الذي ستنظم بعده وتنسجم به حياتك كلها ايه هي الصلاة يقول لك بص استقيم بس خلي بالك ان في حاجات في الاستقامة مش هتقدر تحصلها لان الاستقامة شاملة جدا جدا اقول لك على حاجة المغناطيس اللي يجيب لك كل حاجة بعد كده اه قال لك الصلاة وكأن المحت... ان انت محتاج تجوده ويعني تراجع في مفاهيم الاستقامة ومضامين الاستقامة هو الصلاة الصلاة إذا تغيرت تغيرت الحياة كلها لو حي... لو صلاتك تغيرت حياتك تتغير هذا ولا بد الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عنده ذنوب وحس بمعاصي وحس بتعلق وحس إن قلبه تايه في حيرة في توتر في قلق في خوف في كذا في كذا في تلبس بمعصية طيب ايه الحل الحل سهل جدا على من ييسر الله سبحانه وتعالى له ايه هو بقى قال الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة بس الصلاة الحقيقية فانت لو اقمت صلاتك حقيقة لان يعني بعض الناس ممكن يقول لي انا بصلي لكن مش حاسس ان صلاتي دي بتنهاني نقول لك ان كنت تصلي صلاة حقيقية ان كنت تقيم الصلاة فأبشر بنور الله وأبشر أنها ستنهاك يوما ويقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات عندي ذنوب وعندي مشاكل وعندي وعندي وعندي وعندي عليك بإقامة الصلاة أنا خايف من الفحشاء والمقدمات الفحشاء وخايف من المنكر والوقوع في المنكر أقم الصلاة تنعم الحياة فنريد أن احنا نتعلم إزاي نقيم الصلاة نشير إطلالة سريعة إلى هذا الأمر وإن يسر الله بعد ذلك ربما فصلنا وإلا فما سيقال لعله يكون يعني يصلح كفهرس يساعد المرء نريد أن احنا نحاول بقدر الإمكان تكون الصلاة قرة عين لنا لأن يعني قرة العين دي يعني تمام الفرح تمام الأنس تمام الاصطفاء كان إذا حزبه أمر وفي رواية حزنه أمر صلى الله عليه وسلم لأنه هو بشر يحزن آه يحزن صلى الله عليه وسلم في حاجات ممكن تحزنه نعم بس ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم كان معه مطهر ومزيل الأحزان معاه حاجة بتبلع الأحزان هو عارف كويس جدا النبي صلى الله عليه وسلم عارف المكمن عارف الشيء الذي المشفى الذي يدخله عارف المكان الذي إذا دخله خرج بقلب غير الذي دخل به ولذلك كان يقول أرحنا أرحنا بها يا بلال كان إذا حزبه أمر أو أحزنه أمر فزع فزع إلى الصلاة أرحنا بها يعني فعلا حاسس براحة راحة فحضرتك صليت المغرب والعشاء لا مش هقول لك المغرب والعشاء أنت صليت التراويح ومعاها تهجد في العشر الأواخر وصليت النوافل وصليت الفرائض في رمضان تقريبا يعني في اليوم مش أقل من 100 سجدة للي محافظ على النوافل والتراويح والفرائض ماذا غيرت فيك؟ هل خرجت بقلب غير الذي دخلت به؟ فلذلك يا جماعة من مشاريع العمر التي ينبغي أن تكون من أولويات حياتك من أعظم المشاريع التي لو أفنيت عمرك فيها تكون أفنيته في ربح وفي تجارة لا تبور الصلاة الخاشعة المريحة عند يقول لك أحد مشاريعي في الحياة وأحد طموحي أن أصل للصلاة الخاشعة شغال أنا عندي الملف ده أنا شغال عليه شغال عليه وكل شوية أسمع دورات وأبني وعندي قيم بغرسها الشهر اللي فات ده كان عندي قيمة كده معينة مركز معاها في السجود وفي قيمة تانية قاعد بمتن نفسي فيها في الركوع وفي شغال شغال عنده مشروع مشروع هو ماشي والمشروع ده بيتبني معاه فكم حظك من الراحة في الصلاة هل فعلا السؤال البريء اللي مش محتاج إجابة يعني عفوية لا ركز وانت بتجاوب هل ترتاح في الصلاة هل ترتاح في الصلاة الله أكبر لازم تجاوب على السؤال ده بس قلبك اللي يجاوب مش لسانك ولو قلت لي برتاح هقول لك طيب انت ليه بتكروت بسرعة في الوتر وليه بتنجز في سنة الظهر بما انك يعني بترتاح يعني انت ما بتكون بترتاح مع حاجة كده بتنجز فيها ولا بتستمتع وتتريث معها فإن كنت من أهل التريث فهذه من العلامات فكم حظك من الراحة كم حظك من الراحة الباب ده مهم جدا إن الإنسان ينتبه ليه لكل إنسان موقف بين يدي الرحمن كل واحد هيقف بين يدي الله يوم القيامة فللإنسان كل إنسان ليه موقفين موقف في الدنيا وموقف في الآخرة فأنت ترسم بيدك في الدنيا الموقف الثاني فالوقوف بين يدي الله ده الوقوف الأول ده الوقوف الأول فعما بتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة فأنت بترسم الموقف التاني هيكون شكله إيه يعني إيه برضه وضح شوية يعني والله ما بتسمع الأذان وبتقبل على الصلاة بتقبل بحب وإقبال يعني إقبال الحبيب على حبيبه فإذا كنت هكذا فأبشر فهذه من المؤشرات إن شاء الله أنك ستقبل في الموقف الثاني عما يقال هلم على العرض على العرض إلى الله إن شاء الله تهرول بحب وإقبال من الأمور المهمة جدا اللي تساعد الإنسان في تحرير القيود من تشتيت القلوب وهو أمر أن الله سبحانه وتعالى شكور غيور أن الله سبحانه وتعالى شكور غيور الشكور هو الذي يأبى أن تطيعه ولو بمثاقيل الذر سبحانه وتعالى ثم لا يعطيك حلاوة لا يعطيك أنسا لا يعطيك قربا لا يعطيك راحة في روحك لا يعطيك كرة عين لا لا مستحيل هذا الشعور يحدث لمن عمر قلبه بالله والله يا جماعة هناك من يعيش هذه المعاني معنا وبيننا في ناس يا جماعة قبل ما يشوفوا جنة الرضوان عاشوا جنة الرحمن في ناس قبل ما يخشوا معذرة جنة الرضوان وجنة الرحمن عاشوا جنة العرفان في الدنيا عرفوا عن الله سبحانه وتعالى ناس رايقة قوي عارفين كويس جدا ان اقبالك ده الله سبحانه وتعالى شكور يعني في واحد يقول لك فلان ده بيقدر ليه يا عم يقول لك ده احنا رحنا له يوم فرح بنته ومش عارف ايه وادينا له حاجه بسيطه رد بحاجه كبيره فلان ده في يوم من الايام جارنا بيقدر مرة في يوم من الأيام ادينا له هدية رد بهداية أكبر جدا الراجل ده بيحفظ الجميل الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ من حفظه أنه يحفظ الود والشكور الذي يقابل الشيء القليل بالشيء الكثير فإذا أقبلت بقلب للوقوف بين يديه لأن المرء إذا أقبل على الصلاة فأنه يقف بين يديه ويناجي ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله شكور يعطيك أنسا لذلك ابن تيمية دي كلمة جميلة جدا يقول كلام مضمونه يعني إذا فعلت أمرا لله ولم تجد حلاوة في قلبك فاتهم ربك فاتهم نفسك فإن الرب شكور اتهم نفسك فإن الرب شكور آه الله سبحانه وتعالى لا لا ربنا شكور فمستحيل أنك تصفي نيتك ولذلك دايما نذكر أنفسنا وغيرنا اما بيكون في حاجه انت مقبل عليها وتحس بالتوتر والقلق والبتاع ده ما تدخلش تعدل فيها وقف عدل نيتك قبل ما تعدل في ورقتك هتفرق كتير معاك اما يبقى في مشاكل بينك وبين زوجك والبيت ملتهب جدا والتوتر بدا مش كل واحد بقى يحاول يتفنن ان هيدخل للتاني ازاي وهيرد ازاي وانا هقول لبابا واخويا هيقول كذا وانت هتقول كذا وقاعدين نطبخها مع بعض انت عاوزه تمشي التوتر ده وعاوزه اللخبطه دي تهدى وعاوزه تحسي بالانس والسكينه والرحمه اه اظبطوا نواياكم اظبطوا نواياكم حتى اللي داخل يصلح ان يريد اصلاحها انت لو محتاجين صلح الله سبحانه وتعالى سيرتب امر فيه راحه البال حتى ولو الانفصال بس هيكون في راحه بال هيكون في توفيق التوفيق ده ممكن التوفيق ده يكون التوفيق في في الانفصال وهم بينفصلوا هينفصلوا ازاي باحسن انفصال هيكون تسريح باحسان ان تشوف الاثنين دول هم بينفصلوا تقول ايه سبحان من جمل هؤلاء المعنى ده مهم جدا جدا فقلنا المعنى الاولاني شكور والمعنى الثاني غيور ما معنى ان الله يغار المعنى ده كافي ان يعلمك الخشوع ويعلمك الحضور حضور القلب أن الله سبحانه وتعالى خلق القلب وله وظيفة واحدة لا وظيفتين الله سبحانه وتعالى لما خلق القلب جعل لي وظيفة واحدة بس الوظيفة ديت إيه هي ألا يبقى فيه إلا هو سبحانه وتعالى يعني أنا بعاملك أنا بعامل الله فيك أنا بعامل زوجي بعامل الله في زوجي بعامل ابني وسهران على إيه؟ عليه عشان هو بيذاكر وبحاول أساعده بعامل الله في ولدي أنا متعلق بشيء بعملي بوظيفتي بأعامل الله في وظيفتي المعنى ده مهم جدا جدا جدا عشان بعض الناس ممكن قلبه يتشتت ويكون متعلق بمعصية يجي يقول لك انا مش عارف اسيبها ومش هتسيبها تقول ما انت ايه عاكس المثلث وتقول والله ده انا ايه انا بس بتعامل معاه وما بنعملش الحاجه الغلط انت عكست المثلث خلاص ال- ال- العلاقه تمشي كده منك تبص فوق وبعدين الانعكاس هو ده التعامل فانت تنظر الى السماء تقول يا رب انا اريد ان اعاملك وأطبق شرعك في الشيء الذي أمامي هذا اللي أمامي دي وظيفة اللي أمامي ده شخص اللي أمامي ده مؤسسة اللي أمامي ده عمل مشروع كتاب محاضرة مهم جدا أنا النهاردة بعطي محاضرة ليه أنا أعامل الله يعني إيه تعامل الله يعني أنا أقدم شيء خيرا أحاول أجتهد أن يكون لله صافيا لهؤلاء فلازم المعنى ده فربنا خلق القلب وله وظيفة وحيدة ألا يبقى في قلب العبد سواه سبحانه وتعالى طيب ده هيفرق معانا في إيه في الخشوع مم. إنه يفرق كتير إنك عما تقبل على الصلاة أنت في قلبك إيه إيه اللي في قلبك دلوقتي متعلق بإيه تلتفت إلى إيه إن المصلي إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا اوعى بدنك بقى تلتفت طبعا المعنى ده مش بسهولة مش من في يوم وليلة هتجيبه لكن ده زي بالظبط كده حضرتك مسافر لاسكندرية وانت ساكن في 6 اكتوبر او في الشيخ زايد استلمت الطريق بعد الكارتة الطريق الصحراوي كده انت متجه رايح فين الى الاسكندرية صح قد يكون الطريق سالك ومفيش امطار والعربية ما شاء الله كويسة والدنيا سالكة ساعتين ثلاثة توصل قد يكون الطريق فيه أمطار وفي حاجات هتعوقك شوية وفي زحمة ممكن توصل بعد خمس ساعات ممكن يجي لك عطل في الطريق فتريح شوية بس أما وقد استلمت الطريق فتصل فمجرد ما تبدأ تبدأ بقى إن شاء الله هتوصل ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة جدا يقول تأملت فإذا سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به يعني ربنا بيغار على قلبك إنك تأنس بإيه بغيره شوفوا الجمال الراقي يقول فهو يكدر عليه الدنيا ما يخليش الدنيا صافية ليك يعني تبقى غني جدا والدنيا رايقة وبتاع الكلام ده كله تلاقي مثلا بنتك متأخرة في الجواز تاخد حتة كده تلاقي مش عارف تبلع ما الدنيا مش هتاخدها كاملة مش هتاخد الدنيا كاملة فهو يكدر عليه الدنيا ويكدر عليها أهلها ليكون أنسه بالله وحده يبقى حاسس ان هو بعيد وساكن في منطقة بعيدة جدا وأبعد الناس عن الأمراض والأوبئة و... ومعاه ماديات تكفيه لغاية هو وأحفاده ويجيله المرض طيب ليه؟ هو يريد قلبك لا يريدك أن تأنس بغيره فعما يجي لك البلاء ولا يجي لك مرض ولا يجي لك يوشيع فتيجي ترجع ايه كانك بتجيب انسك كان الانس ده لو شبهناه بسياره او احد اولادك اللي ماشي في الشارع بتبدا تنادي عليه تقول له تعالى انت ماشي غلط تعالى امشي في الاتجاه الثاني ده فالانس بتاعك كان محطوط في حته ثانيه انسك كان في اتجاه ثاني فالله يحب منك هو خلق قلبك ولا يريد ان تانس بغيره ايه اللي بيخلي بنات كتير وولاد كتير مش حاسس بالانس وقاعد ما شاء الله كل يوم من فيلة الانس لفيلة العرس لفيلة مش عارف ايه وقاعد عمال يتنقل من مكان لمكان ويطير من طياره لطياره ومن دوله لدوله ومعاه فلوس ويقابل ويعمل كل اللي هو عاوزه وفي الاخر خلاص مش لاقي الانس ليه؟ لانه يريد ان يجعل منك دليلا عليه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يضيق عليك حتى يسمعك هذا الأمر إنك تبدأ بقى من جوه كده بتلاقي نفسك إيه عاوز تقول أنا حاسس في شوك جوه الشوك ده حله إيه الضنك ده حله إيه أنت عارف حله إيه حله مش في المناطق دي أمال إيه بقى لا لازم ترجع له يقول الإمام أحمد إنما حظ العبد من الصلاة على قدر حظه من الصلاة حظ العبد من الإسلام على قدر حظه من الصلاة ياه إيه الكلام الجامد ده بقول لك حظك من الإسلام أو تعرف أنت فين في الإسلام شوف نفسك في الصلاة أخبارك إيه على فكرة ده أول امتحان في اللجنة أول ما يسأل عليه العبد الصلاة بس هو كان بني جامع وكان تصدق قبل كده بذهب بمراته وكان وكان وعامل جمعية خيرية للأيتام والكلام ده أخباره في الصلاة إيه وكان عامل بير مرة بنقول أخباره في الصلاة إيه وكان بيبر والدته أخباره في الصلاة إيه آه هو بس في الصلاة كان بيقطع والصلاة بتاعته مش كاملة فإذا فسدت فسد كل شيء ياه كل الخير ده ضاع طيب إذا صلحت الصلاة صلح كل شيء ايه كل شيء هو هو اخباره في الصلاه ايه لا ده معدي ده جايب الدرجه ايه درجه في الصلاه بتاعته النجاح بس هو كان عمل مشكله كده قبل كده في في موضوع كده هيعدي هيعدي الصلاه هتعديه طالما صلى صح يبقى هيعدي صح بس كل واحد بقى يشوف الصلاه بتاعته هو واخد كام من عشره لان في ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ناس ممكن تخرج من الصلاه معه التسع خرج بتسعها واحد خرج بثمنها واحد خلاص بسبعها والتاني خلاص كل واحد بقى خارج بايه اللي خارج بالربع واللي خارج بالثلث يعني صلاه المغرب النهارده تدي نفسك كده انت بينك وبين نفسك كده لو انت يعني راجل مشرف تربوي واللي انت هتقوله هن هنعتمده وبدون ما تجامل انت كده بينك وبين نفسك كده لله تدي كام كده بالله اقصد تدي كام لنفسك في صلاه المغرب ها. واحد يقول لك أربعة من عشرة جميل أربعة من عشرة وأنت عارف ليه قلت أربعة من عشرة ما قلت الستة يعني ما طب انا اقول لك على حاجه صلاه الفجر انت عارف لقائك قلت ايه في الركعه الاولى والركعه الثانيه النهارده ما تحرجنيش بقى طيب انت عارف دعيت ايه قلت في السجود اخر مره طب انت مدرك الصلاه الفجر دي مشيت معاك ازاي النهارده في المتعه خدت بالك فاحنا ممكن يعني من باب نوسطنها عشان ما نروحش الناحيه الثانيه خالص وكده ولا يقول لك اديني خمسه ما فيش مشكلة خد خمسة طيب خمسة ديت يعني ممكن لو أربعة ونص تسقط لو النجاح من خمسين طب هتعمل إيه بقى؟ فلازم بقى فنشوف وكل واحد منا يراجع الأمر ده في الصلاة ويقول ابن القيم نقل عنه يقول وقدر الإسلام في القلب مش مجرد الكلام كقدر الصلاة في القلب الصلاة بتاعتك عاملة إزاي في قلبك على قدر الإسلام في قلبك وذلك كل قلب متعلق حتى أول سورة في القرآن العلق يعني من الأول كده أنت النبي الله سبحانه وتعالى بيفهمك هويتك أنت لازم تتعلق بحاجة يا ابن الحلال أنت جاي من نطفة والنطفة دي تطورت لما حققت كده طموحات بقت علقة واتعلقت في جدار الرحم العلقة دي بقى يعني من البداية كده ربنا بيقول لك أنت لازم تتعلق بحاجة يا إما تتعلق بحاجة أرضية أو تتعلق بالسماء أنت متعلق ب ابن القيم بيقول لك طب تعالى ابن القيم ده أستاذ ورئيس قسم في جودة القلوب عارفين كده الناس اللي بتحط قوانين للجودة المؤشرات وكده الجماعة الإداريين والتربويين عارفين معايا أنا بقول إيه أساليب بقى التقويم وبتاع والكلام ده مؤشرات الجودة مؤشرات الإيه الأداء آه ابن القيم بقى كان أستاذ في المؤشرات دي فبيديك تكة كده بسيطة يقول لك إيه انظر إلى أول شيء ينصرف إليه قلبك عندما تستيقظ من النوم عند استيقاظك من النوم قلبك بيروح فين على طول بص في الموبايل لقطة جميل ايه تاني ارد عليهم ايه تالت انام تاني وفين ربنا نسيت اه اليوم انساك خلي بالك فكل قلب انسان بيكون متعلق انت متعلق بايه بقى فابن القيم بيقول لك يعني في حاجات كده حطها لنفسك مؤشرات انت بت... اول ما بتصحى كده الحمد لله الذي احيانا بتقول كده ولا بتقولها بعد خمس ست سبع ثمان تسع حركات بتعملها إقامة الصلاة إقامة الحياة إقامة الصلاة إقامة الحياة المعنى ده ضروري ضروري ضروري أنا عندي ذنوب أنا عندي مش عارف إيه أنا عندي كذا أنا عندي كذا أنا عندي كذا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن الموضوع هينتهي تنهى عن الفحشاء عندي تعلق تنهى بالفحشاء اوعى تكون متعلق بالشيخ ان هو اللي هيحل لك مشكلتك او تكون متعلق بالدكتوره فلانه اللي هي بقى الاستشاره الاستشاره بقى اللي هي في كل حاجه يعني ديت بتاعة التربية الإيجابية ودي اللي فاهمة إيه إصلاح الأسر, الأسر وفاهمة إيه في الأعماق الهندية لا لا لا, لا. كل دول تأخذ السبب بيدك وتكفر به بقلبك يعني تكفر به يعني لا تراه يعني أنا أنتوا عارفين إحنا بناخد السبب ليه ولا مش عارفين؟ أنتوا عارفين ليه إحنا بناخد السبب؟ لأن ربنا اللي قال لنا كده الله سبحانه وتعالى هو اللي قال لي خد بالسبب بس لكن انا مش باخد بالسبب عشان السبب اللي بيجيب اوعى تكون فاكر ان السبب هو اللي بيجيب لا هو ربنا قال لك خد بالسبب وانا هقدر فيه ان الامر ده يكون ايه يكون ايه شيء يسببه الله سبحانه وتعالى لكن احيانا تاخد بالسبب ولا ياتي بالنتيجه ليه لان الله الذي ييسر النتيجه فالمعنى ده ضروري ضروري يعني كانت النخله ممكن تنزل الرطب على مريم صح لكن لابد من هزي وكان ممكن العصا تتقلب لكن لابد من القي فالمعاني دي مهمة انك بتبذل السبب لان الله امرك وفي حاجات عطايا بتجي لك بلا سبب زي المعراج معراج رسول الله الاسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري وتحرك من مكة الى بيت المقدس كان راكب ايه؟ البراق صح فانتقل صلى الله عليه وسلم على البراق تعرفين لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بالبراق ربطه بسارية المسجد انت انت لو مكان النبي تربطه اربط ايه ده انا جاي من منين من مكة جاي من مكة والدنيا رايقة خالص انا خلاص ده هو مسخر ليا اه ما اللقطة ديت انا ليس لي لا سبب لي فيه لكن انا وقد هبطت في سبب ولذلك يقول النووي في الموضوع ده وفيه الاخذ بالاسباب العلماء دول انقياء عاليه قوي طيب ليه ما هاجرش النبي صلى الله عليه وسلم على البراق طب يا رسول الله يعني يا رب يا ربنا دلوقتي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم هو هو النبي ومعه ابو بكر يجي لهم براق كده وجبريل ينقلهم لا لان الهجره كانت على الفراق لا البراق انك تفارق في معنى معين لازم تبذله لان مش معقول بقى كل واحد هيهاجر هنقول بقى ايه لازم يتنقل وفي واحد يقول لك ده ما هاجرتش ليه يا عم انا مش عندي براق يا حبيبي ده خاص بالنبي لا ما انت مش حاسس باللي فيا يعني ايه انا لكن هو سبحان الله عما يبداوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بياخد بالاسباب يبدا الانسان فاحنا عاوزين ناخد بالاسباب وناخد بالاسباب ونستشير ونسال لكن لا نتعلق الا برب الاسباب في بعض الناس يقول شيخ انت ما تردش عليا ليه ما حدش هيحل لي مشكلتي الا انا الا انت يعني دي اكبر مشكله انت واقع فيها اصلا ومش ملهاش حل يا ابني انت لما بتكلمني اه بقول لك ملهاش حل يا شيخ انا عندي ازمه كبيره جدا ومتعلق بواحده يعني وهتجنن وبتاع وقالوا لي الوحيد اللي هيفيدك هو محمد يا حبيب قلبي اما وقد قالوا لك هذا فانت دي اكبر مشكله من التعلق انك فكرت كده ولذلك اي حد يجي لك انت دورك كواحد مصلح او داعيه او كأم او اي شيء دورك انك حضرتك تكوني الجسر اللي تدليه على الله سبحانه وتعالى اوعى تكون فاكر ان الناس دي بتجي لك عشان تحيص بعض الناس بايه ممكن يعمل حلقه قران عشان الناس تيجي عنده خلي بالك الناس دي جت عشان تعرفهم الرب فاذا عرفوا الرب وانصرفوا عنك ابتديت تتضايق انت الضيق بقى اللي موجود ده راجع نفسك بقى فيه انت كنت عاوز الناس ليك ولا عاوزهم لرب الناس أفضل شيء ستصنعه في المتربي ألا يحتاجك أفضل شيء هتغرسه في واحد عاوز تربيه إنه لا يحتاجك وده الجملة دي محتاجة تفاصيل كتيرة لكن في المجمل يعني إنك تدله على الله في أمور الإيه الآخرة إنه يتعلق بالله وفي أمور الدنيا تمكنه من مهارات الحياة وتبقى أنت استشارتك خفيفة اما في النهارده يبقى في ثانوي وفي جامعه وما بيعرفش يعمل اي حاجه الا اللي بابا وماما يقولوا عليه هؤلاء دمروه تدمير نسال الله السلامه وطبعا في امل وفي عمر وفي كل حاجه ممكن ان شاء الله الامور تتغير يعني اول شرط في الصلاه الطهاره شطر الايمان الطهاره طهاره الجسد صح اه بس في طهاره بقى في طهاره تانية في طهارة تانية وهي طهارة القلب طهارة القلب دائما تجعل تجد أن الله سبحانه وتعالى يربط بين التوبة والطهارة حتى في حديث الوضوء الذي صححه وحسنه الشيخ الألباني من أذكار الوضوء يعني أنك تقول إيه في آخره بعد الشهادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ده لسه ما صليتش وبتطلب من الله سبحانه وتعالى أنك تدخل كده يحب التوابين صح ويحب أيضا المتطهرين فتدخل وأنت طيب الباطن يقول النبي إن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء يا مع آخر قطرة وأنت بتتوضأ يعني داخل ليه بقى لأن الوضوء ده من الوضاءة لأن الوضوء يهيئك يجعلك يجعل معك الألمعية حتى تتناسب مع المعية أنت داخل دلوقتي مع هتكون في معية الرب فهذه المعية تحتاج إلى المعية الألمعية دي لمعان في الجسد ولمعان في القلب ولا وينبغي أن يكون النور الذي على وجهك هو انعكاس للنور الذي في قلبك فالوضوء ده استعداد مراسم الاستقبال مراسم الدخول طبعا كل حركة كل حركة في الصلاة سواء كانت في الداخل أو في الخارج الواحد ممكن يتكلم فيها في درس مستقل وأنا أدرك يعني درس مستقل حتى ابن القيم كلامه المتناثر عن الصلاة يجي يجيب لك مثلا أي حركة في الصلاة الجلسة بين التشهدين مثلا الجلسة بين جلسة التشهد اللي بين السجدتين يا علي ممكن ياخدك كده ايه محاضرتين يقول لك تعالى بس اقول لك الحتة دي فيها ايه وانت رافع كده فيها ايه او هو بيعمل كده ليه بيدربك في ناس يا جماعة قلت لكم بقى في ناس في ناس فعلا فعلا دخلوا الجنة قبل أن يموتوا فبنقول أول حاجة الوضوء بعد كده بيستقبل القبلة أحضر قلبك قبل أن تكبر هات قلبك أنا خلاص أنت أقبلت بوجهك لا أنت قبل ما تقبل بوجهك إحنا عاوزين قلبك لو سمحت قلبك فين قلبي قلبي في بابجي دلوقتي بس أنا سبت الدور ده أصل هم أقاموا الصلاة طيب يعني هنصلي وقلبك في بابجي روح هاته من بابجي عشان نبدأ طب ما تسيبه يا شيخ هناك مش هينفع حبيب قلبي مش هينفع لازم تبدأ صح أحضر قلبك قبل أن تكبر لازم تقف وأنت منكسر لأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى وتبدأ تقول الله أكبر وده اتكلمنا فيها أكثر كلمة بتكررها في اليوم والليلة هي الله أكبر الصلاة تكبير كأن الصلاة تقول تقول لك أنك لن تصلح صلاتك هذه الجملة تقول لك أنك لن تصلح صلاتك حتى يكون الله سبحانه وتعالى في قلبك أكبر من كل شيء ولذلك اللي عنده أزمة في الخشوع عنده أزمة في حضور التكبير في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم لما الله سبحانه وتعالى جعله منذرا وأمره بالنزارة ماذا قال له لما قال له قم فأنذر كان محتاج ملين ميسر معين قال له ربك فكبر لن تستطيع أن تقوم بأمر من أوامري حتى يكون ذكري وصفاتي وأفعالي وأسمائي في قلبك أكبر من كل شيء أكبر من مكة وأكبر من كل شيء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل بالإقناع هيقنع الناس كلها كفار مكة سيدنا نوح هيقنع ناس 950 سنة شغال كيف سيقنع هؤلاء إذا كبر الله موسى لما كبر الله سبحانه وتعالى ولا تنيا في ذكري وبدأ خلاص فاللسان يقول الله أكبر والقلب ماذا يقول هذا سؤال أنت محتاج تجاوبه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم كان يتكلم على شيخه ابن تيمية يقول كنا أو لا أحد غير شيخ الإسلام ابن القيم كان يقول عن ابن تيمية كنا إذا صلينا وراء الشيخ الإسلام فيكبر تكبيره والله تنخلع لها القلوب يا تنخلع لها القلوب يعني واحد كده يقول الله أكبر حس تشعر بجلال الله وهو بيقولها تشعر بعظمة الله وأقول الله أكبر أنا صليت وراء ناس يعني لا أريد أن أذكرهم يعني هم كده عشان كده إحنا محتاجين جدا كان في أحد يعني يعني كنا معانا مجموعة من الشباب كده فكنا نمارس موضوع الصلاة ده معاهم وكانوا شباب صغير ثانوي كانوا ياخدوا الموضوع على أسابيع الخشوع ده ياخدوه على أسابيع يتدربوا على تجويد الصلاة فكان يعملوا إيه؟ الأسبوع ده تجويد التكبير بس امسك التكبير في الأسبوع ده بس كل ما تقول الله أكبر تكون مستحضر أنت بتقول إيه وأن الله في قلبك يكون كبيرا فواخد بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طول ما هو في الصلاة وهو بيقول كده هو في شيء فكان في بقى إيه يسمعوا عن الله الكبير ويقرأوا عن الله الكبير وكل واحد ياخد اسم من كتاب من من اسماء الله الحسنى ويشوف الاسم ده ويبدا يستحضر طيب المره دي هتقرا تفسير العلماء الكبير المتعال في التفسير الايات التي فيها ايه التكبير تبدا تقراه فيبدا يستحضر معنى تاني طب الادعيه اللي فيها معنى التكبير فيبدا معنى ثالث ومعنى رابع ومعنى ومعنى الى ان يتشرب التكبير تبدا تدخل معنى كمان يلا هنجود حركه الخضوع وهي الركوع يلا نجود اللي الخضوع ونجوده الأول فقها ثم نجوده بصيرة يعني بالقلب يعني فترى إجلال الله هل هل إذا رآك إنسان وأنت تصلي يقول رأيت إنسانا يجل الله, يجل الله في صلاته يجل الله في صلاته ممكن حد يشوفك كده يقول الراجل ده بيعظم الله في صلاته كان في شاب في الثانوية كان يصلي في المسجد النبوي وجنبه أحد المشايخ الكبار وكان الأخ ده لسه واخد درس يعني ومتعلم ما يصلوا كما رأيتموني أصلي ودي من من أشياء الخشوع اللي هنعلق عليها دلوقتي إن شاء الله فكان بيقول الشيخ ده اول ما قلت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وراح ملتفت لي ودنه يبص لي ثم قال لي زادك الله حرصا ان صلاتك ان صلاتك اشبه بصلاه رسول الله يقول فطرت ان اطير كدت ان اطير من الفرح ان عالم كبير ويقول هو الولد ده يعني يقول سبحان الله لأن أنا كنت في دورة مع شيخي وعلمني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي فالتكبير يمنع التفات القلب عن غير الله أكبر من كل شيء هل أنت صادق وأنت تقول الله أكبر التفات القلب أخباره إيه فلا تجعل صلاتك لخواطرك أول ما تيجي تصلي بس الخواطر بقى كلها تيجي هنخرج امتى وهنعمل ايه واللي حصل وهندخل مش عارف وهقول لهم ده في ناس بترتب هيعمل ايه في الجروب وهو بيصلي يعني بيرتب الاجتماع وهو بيصلي يقول كده ايه ابدا اقول لهم كذا وهنبعت لهم ملفات كذا وبتاع ويفاجئ ان ليه ان الصلاه خلصت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له صلاتين اتنين ركعتين اتنين بس اه لم يحدث فيهما نفسه بس صعبة دي خالص يا عم الشيخ ان في حد يحدث بها نفسه العلماء يقولون ليس المعنى ألا ترد الخواطر ولكن المعنى التمادي معها والاسترسال يعني جات لك خاطرة آه آه بص بعد ما تخلص آه حاول ترن على فلان وتقول له كذا على طول يحمى موقف الاسترسال لكن في واحد بقى ده بيدخل معاه في واحد بيدخل في القصه لدرجه ان هو رن وقال لي كذا وقلت له كذا وهرد عليه ده في واحد يعني بيكمل المشهد كله ويقول لك الصلاتين دول ان شاء الله يغفر لي ما تقدم من ذنبي ده التمادي ده قد يكون هو الذنب طبعا ده اخويا يعني المعنى ده مهم جدا لم يحدث فيما نفسي الاسترسال اما الخواطر فصعب جدا ان لا ياتي اليك اي خاطر انا بتقابل واحد عظيم تمدحه تقول له ازاي حضرتك ومش عارف ايه صح بتتكلموا كده بايه برقي عالي يعني انت ستقابل الله فلله المثل الاعلى فتنزه الله عن كل نقص وتثبت له كل كمال تقول الله اكبر كل كلمه في الصلاه لها لذه خاصه لا يعقلها الا من فهمها ثم استحضرها تبدا تقول مثلا اعوذ بالله أعوذ بالله العوز انك من البدايه كده وانت هتيجي تصلي وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى ليه ده الحصن حصن اللج من الرجيم لانك انت كله بيشتكي من كثره الخواطر حتى ابن تيميه لقى في يوم من الايام ابن القيم داخل عليه وابن القيم بيقول انا شيخ رحت اشتكيت له ايه اله- الايه الخواطر مش خواطر فقال له اذا هاش عليك كلب الغنم كلب الغنم بقى قاعد هو هو هو وبتاع ويشغلك ما تصنع فقال له ايه لا تنشغل بمحاربته ولكن استعن بالراعي عليك بالراعي فاستغث به وهو يصرف عنك الكلب يا سلام يا سلام يكفيك شره فأول ما تأتي الخواطر أنت بتستعيذ وأحيانا تستعيذ وتنفث يعني آه، طب- يعني تلتفت يسرة وممكن تكتبوا كده إيه آه، النفس آه، في الصلاة هتلاقي هيئات كتيرة يعني تتعلمها وتبدأ تقرأ القرآن التلاوة أشرف موطن يتلى فيه القرآن هو في الصلاة لأن العبد في صلاته يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناديه فالآيات بقى هتقول إيه أنت لازم تقف لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين ايه اللي بيحصل يا حسن صوتك قدر الامكان بعض الناس كده بيقرا القران قراءه كانه بيقرا جورنان آه، بيقرا آه، بوست على النت بيقرا كتاب ايه يا عم لحبرته لك تحبيرا ده ابو موسى الاشعري بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا اعرف انك بتسمعني كنت حبرته اكثر فما بالك ان الله يسمعك ايه الجمال ده فلازم بقى تهي- حبر صوتك كده وجوده فحاول تحسن صوتك الحمد لله رب العالمين ابن القيم بيقول لك ايه مع كل كلمة قف يقصد قف بالقلب عشان تسمع رد الرب جل وعلا حمدني عبدي لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي في الحديث قسمت الصلاة الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي يا وانت بتصلي كده تقول الحمد لله رب العالمين وتسمع بقى حمدني عبدي الرحمن الرحيم وتبدأ بقى لا ده موضوع تاني ده خالص مالك يوم الدين مجدني عبدي الحمد لله ابن القيم يجي يقول لك في الحمد ده ابن القيم ابن القيم ده حاجه عاليه قوي في السحاب يقول لك لا هو احنا لسه هنقول الحمد لله رب العالمين ونبدا نت- نفهم احنا بنقول ايه ده ابن القيم بيقول لك من اول الحمد لله طبعا ابن القيم مش بيدخلك في الوسوسه لان بعض الناس يجي يقول لك انا هطبق ويبدا ايه يجي له وسوسه الله اكبر الحمد لله لانه واقف نص ساعه لا ابن القيم ما يقصدش كده ابن القيم بيقول لك ان المعاني دي بعد كده بتبقى عامله زي التجويد بتكون خلاص في خلفية القلب والقلب بيتفاعل معاها الحمد لله تحمد الله على إيه؟ على كماله على عظمته على جماله على جلاله المعاني دي مهمة جدا جدا جدا وتستشعر إن لم تحمده إن لم تحمد الله سبحانه وتعالى أنت الشاذ الوحيد اللي في الكون لأنه إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن المشكلة فيه لا تفقهون تسبيحه وانت تقول الحمد لله كل حمد وكل كمال ملك ليك يا رب وما بتقولش حمدا لله بتقول الحمد لله استغراق الالف واللام دي للاستغراق يعني الحمد كله لله وانت بتقول الحمد لله انت بتستحضر انه اذن لك ان تحمده في ناس كتير جدا كفار في ناس كتير جدا ما بتصليش وانت الله سبحانه وتعالى اذن لك ان تحمده في اجل موقف وهو الصلاه الحمد لله رب العالمين تشهد ربوبية الله سبحانه وتعالى وتشهد تربية الله سبحانه وتعالى للعالمين وإن الكل مفتقر لهذه الربوبية سبحان الله الله سبحانه وتعالى أنزل كما قال الحسن وغيره 104 كتاب ثم جمع الكتب كلها في أربعة الإنجيل والزبور والتوراة والقرآن ثم الأربعة تلخصوا في القرآن ثم تلخص القرآن في الفاتحة فما أنزل الله في وحيه كله مثل الآيات السبع ولذلك بيؤسفني جدا إن مفيش مناهج آه، قوية تغرس الفاتحة في نفوس أطفال المسلمين حاجات كده مبادرات لا شك إن هي إيه يعني قد تكون متوسطة أو جيدة أما مناهج مناهج فهرس الإسلام يا جماعة الفاتحة فهرس الإسلام آه، ده ابن القيم لما مسك إياك نعبد وإياك نستعين حب يشرحها قال لك كيف نعبده وكيف نستعين به قال لك لا الموضوع ده محتاج أقرأ خمس مجلدات فراح أعمل كتاب إياك إيه مدارك السالكين ليه يا ابن القيم كده أقول لك معلش بقى اعذرني مستمتع ومعلش يعني أنا لخصت بسرعة كده يعني قلت برضه إيه ده ده دخلنا في خمس مجلدات كتير قوي كده الرحمن الرحيم بتشهد سعة الرحمة ومالك يوم الدين تشهد بتشهد التمجيد طبعا مش دوري أشرح الفاتحة بس بديك إشارات يعني وإياك نعبد وإياك نستعين كأن بقلبك تسمع الله سبحانه وتعالى ويقول بي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذه الآية جمعت أجل الغايات وأجل الوسائل كما يقول ابن تيمية إيه أجل الغايات العبادة لذلك أنت دايما تقول إيه يا رب شرفني يا رب لن أكون عبد ليك يا رب يا رب شرفني لن أكون من عبادك من عباد الرحمن يا رب أنا عاوز أكون من العبيد من العبيد الذي أحسنوا عبادتك صح دي أجل غاية أنت نفسك توصل لها طيب وأجل الوسائل اللي توصلك للغاية دي أن الله يعينك وأنك تطلب الاستعاذة والاستعانة منه حتى يعينك على هذا فجمعت أجل الغايات وأجل الوسائل إياك نعبد وإياك نستعين والله سبحان الله داخل لقاء قول كده داخل نقاش قول يا رب أنا أريد أن أعبدك في الحوار اللي جاي ده وأنا أريد الاستعانة منك إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعني يا جماعة عم قلبك يقول أعني والله لا تجد تعاون وأنت تقوم مجرد بس ما تلمح ويحضر قلبك في المعنى ده تلاقي نفسك فوق اهدنا الصراط اهدنا تشهد انك ضال كلكم ضال حتى الشيخ يا حبيبي حتى النبي ووجدك ضالا فهداك اهدنا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يا يا فأنت عم تقول اهدنا الصراط يعني تقول له أنا ضايع أنا ضايع ده أنا منتقبة ومكسرة الدنيا ولسه واخدة القراءات السبع امبارح ضايعة إيه؟ ده الناس يا ريتها بس تهتدي زيي ما هو مشكلة البذرة ديت هي دي الضلال كله عشان كده احنا ايه بنقول بنقول لك ادعي ربنا يهديك طالما عندك المشكلة ديت اهدنا الصراط ده أنا اللي بدي الدرس ده أنا اللي بقول للناس تهتدي إزاي ما هي المشكلة كلمة أنا دي أنا دي هي اللي مبهدلاك وهي هي دي هي فكرة أنا خير منه على فكرة في ناس كتير بتقول أنا خير منه بس بتقولها بقلبها ما بتقولهاش بلسانها هو إبليس قالها كده علني كده لكن النهاردة في ناس بتقولها علني برضه ربنا عافينا لكن خلي بالكم أنا ممكن أقولها ممكن واحد بيناقشني أقول له مش أنا اللي تناقشني كده مش أنا اللي يتقال لي كده حتى على فكرة حتى لو أنت قلتها عفويا وغلط وسبق لسان بس اقف مع نفسك الكلمة دي ما ينفعش ما ينفعش اللي زيك يقولها لأن الكلمة دي ممكن توقعك وممكن تبهدلك اهدنا الصراط كلكم ضال طيب ابن القيم بيقول لك في الصراط عما تيجي تسأل الله الصراط ايه بقى تقصد ايه بالصراط قال لك ثلاث امور عم تقول اهدنا الصراط عند ذكر الصراط المفترض في ثلاث امور تلقطهم لقلبك كده ان يعرفك الحق ويبصرك به ان يعرفك الحق ويبصرك به اهدنا لما اختلف فيه اللهم أرنا الحق حقا أنت محتاج تشوف الحق حق يعني على فكرة والدعاء ده الدعاء ده سهل يا جماعة اللهم أرنا الحق حقا يعني ايه أرنا الحق حقا وأنا ممكن أشوف حاجة تانية آه يا حبيبي مش الإعلام خلاك تشوف الحق باطل بس في ناس شافت الحق حق آه بس أرنا الحق حقا بس مش اهتدت ليه آه لم توفق للعمل بيه هو عارف الصح بس ما عملوش عشان كده عم تقول اهدنا الصراط يبقى انت محتاج انك تعرف الحق اثنين انك تعمل به وتثبت عليه ثلاثة ان تدعو له وتصبر ودي منهجية الفلاح والنجاح في سورة العصر فتقول اهدنا الصراط انا عاوز الصراط يا رب عاوز اعرف الحق واعمل واعمل واعمل به واثبت عليه ثم ادعو واصبر عليه يا انت محتاج ده اه محتاج ده بس خلي بالك الصراط ده مش لاي حد ده ربنا انعم على ناس معينين بيه صراط الذين أنعمت أنا عاوز أكون منهم أنا عاوز من الناس يا رب اللي أنت بتنعم عليهم فتبقى مدرك أنه إذا أنعم عليك أدخلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهنيئا للرفقة ديت وحسن أولئك رفيقا بس خلي بالك طول ما أنت العبد لن لن تكون على الصراط حتى تنجو من طريقين طريق أهل الضلالة وهو المغضوب عليهم والضالين المغضوب عليهم اللي عرفوا الحق وما عملوش بيه زي اليهود واللي عبدوا ربنا بدون علم وبدون بصيرة زي النصارى الفاتحة كافية لحضور القلب يعني انت بس لو الفاتحة جابتك اه خلاص انت استلمت الطريق الفاتحة دي يا جماعة كان كانت رقية أحد حديث أبو سعيد الخدري بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم مروا على واحد وكان لديغ راجل رئيس قبيلة كده فقال لهم يا جماعة هل فيكم من راقي؟ فطلع واحد من الصحابة وإيه ورقاه الراجل قام كأنه إيه يعني قام يعني من كان مقيد ثم إيه أطلق والراجل قام في نشاط عالي جدا عشان كده ابن القيم يقول ولم أداوى أداوي نفسي إلا بالفاتحة بيقول أنا تجربتي عن نفسي ابن القيم بيقول كده ابن القيم ده لذيذ وبعدين بيعليك بقى السقف اللي جاي ده عشان يخضك أكتر عارفين إيه السقف اللي أعلى يقول لك إيه يقول لك وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرقي إلا بالبسملة يعني شيخ الإسلام تيمية كان بيرقي إزاي بسم الله إيه ده إيه ده إيه يا عم يجي على أحد المشايخ أن يقول الفاتحة التي رقى بها الصحابي الرجل اللذيذ هي الفاتحة التي نقرأها ولكننا نفتقد إلى يقين أبي سعيد وإلى حضور قلب أبي سعيد آه والله هو ابن القيم ابن تيمية ده أنا أعرف أحد الشباب يقول لي والله ما مرضت وما وجدت شيئا في جسدي إلا ورقيت نفسي بالفاتحة إلا وأقامني الله من عصرتي أنا يا جماعة بحكي لكم حقيقة بحكي لكم ح... يعني أحكي لكم ما رأيت وما سمعت ولا ما قرأت يعني وابن تيمية بيقول لك وابن القيم و... وكلكم هتلاقوا إن في حد مر عليه الكلام ده ثم تبدأ تقول التأمين بقى أي موضوع مرض الضالين آمين يعني دي عبودية ربنا بيحبها دي ربنا بيحبها آه واليهود والنصارى بيحسدوك عليها والملائكة تؤمن في السماء وأنت تؤمن في الأرض فإذا وافق التأمين التأمين هنيئا لك يغفر لك ما تقدم ما يغفر لك ذنب وتبدأ بقى تكبر آه لا خدنا في سر الأسرار بقى سر الصلاة معلش 10 دقايق كده عشان نخلص الدرس ده وما إيه حتى لا يعني نعود هذا الموضوع مرة أخرى الله أكبر بقى تبدأ خلاص هنقول بقى قرأت وقرأت أي حاجة تقول الله أكبر سر الصلاة هو دي الوسيلة الوسيلة للغاية للغاية اللي هي ليه بقى لأن الأكبر ده الله أكبر الغاية أنك إيه؟ أنك تتعلق بالله الباب اللي يوديك تكبير الملك أكبر له الملك جميعا له الأمر جميعا له العزة جميعا له كل شيء حتى الضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو حتى الضر اللي بيصيبك آه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فأخذناهم بالبأساء والضراء بلاوي كتير أوي وبلاءات ليه لعلهم يتضرعون لماذا ابتلينا بالحسنات والسيئات وبلوناهم بالحسنات والسيئات ما العلة لعلهم يرجعون الله أكبر كل هم ينجلي عند كل مكبر ومهلل الركوع غاية الخضوع الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب جل وعلا الخضوع جوارح الخضوع قلب الخضوع قول جوارحك بص لهيئتك كده وانت راكع واحد خاضع واحد كده ذليل سبحان الله وخضوع القلب قلبك مستكن والقول سبحان ربي العظيم أنا مسكين وأنت العظيم أنا الحقير وأنت العظيم عم تقول كده بقى تقول سمع الله لمن حمده أي استجاب استجاب الله لمن يحمده لمن حمده فتقول بقى أول ما تقول كده إن ربنا خلاص بيستجيب كأنك تذكر نفسك ومن حولك أن الله يستجيب لمن يحمده فتبدأ تقول إيه ربنا ولك الحمد النبي في قيام الليل حذيفة لما صلى معه يقول فقرأ البقرة ثم إيه افتتح وفي رواية بقى يقول إيه فلما ركع أطال ركوعه فكان قريبا من قراءته للبقرة واخد بالكم النبي دمه راكع رواية إيه يعني قريب من البقرة مش ده العجيب العجيب اللي جاي لسه فلما قام من ركوعه قام قياما قريبا من البقرة يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ربي الحمد قاعد يحمل الله سبحانه وتعالى انتوا على فكرة انت لما بيجي لك موقف كده يذهلك ده انا واقف كده مندهش ثلاث اربع دقايق مستمتع بالايه بالدهشة وتقول في الشكر كده تقول له اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وتلاقي دموعك بدأت تنزل دموع باردة من الفرح صح ما الذي رآه صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يقف كل هذا فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع ثم يبدأ بقى السجود لا لا بقى إذا كان أشرف الأقوال القرآن في الصلاة فأشرف الفعال السجود دخلنا بقى عشان كده كل ركن في الصلاة هي مرة واحدة في الركعة لا السجود مرتين ده ده ده, ده شيء تاني خالص احنا بنبدأ اقرأ وننتهي واقترب فالصلاة تبدأ بالقراءة وتختتم بسجود للقرب وده في سورة العلق بالمرة برضه برضه التعلق هنرجع تاني الصلاة يا جماعة ليس فيها طرفة عين ولا حركة بلا ذكر حتى وانت بتنتقل يجي العلماء يقول لك ايه اول ما تيجي تنزل من الركوع نازل من من وانت قايم من القيام تقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد نازل السجود بتقول الله اكبر وانت نازل كأن الوقت ده ما ينفعش يكون بلا ذكر فأول ما تخلص الراء بتاعت أكبر تبدأ تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لو أنا عاوز أنتقل وأنت طالع قول أكبر أول ما تستقيم تبدأ تستغفر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يعني فكل حركة صغيرة وكبيرة في الصلاة لا تخلو من ذكر فسجود القلب وانت ساجد دور عليه اوعى تسجد وتسيب قلبك فوق لا خليه ينزل معاك خليه ينزل معاك والشيطان تذكر بقى ان الشيطان اذا راى ابن ادم سجد يبكي ولا ولا الشيطان ويبكي ليه بيبكي الشيطان يقول امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت فلم اسجد فلي النار فاسجد واقترب كيف أقترب من الله يجي لك سؤال يا شيخ إزاي أقترب من الله عليك بالسجود وتاني عليك بالسجود وتالت عليك بالسجود ورابع أنت مش مقتنع بالإجابة بس هو ده المشكلة اللي معاك ويبدأ بقى إيه التحيات لله سبحانه وتعالى والتحيات دي بقى إيه يعني الثناء كله أي أمر شوفوا سبحان الله دايما تجد ان الصلاة ثقيلة على الخاشعين صح؟ لا تجد الثقل كله عند التسليم اول ما يقول السلام عليكم حس ان هو في تقل في بعض الناس كده خاشعين تحس مش عاوز يسلم بيأخر السلام تكه كده شوية تحس كده ايه عاوز يتأخر ولو دقيقة دقيقة بقى اخد اخد 30 ثانية بعد الامام سبحان الله اي جمال هذا طيب الله سبحانه وتعالى يعلم ان احنا هنقابل مشاكل كتير جدا في الحياة صح وهيقابل حاجات كتيرة جدا هنقابل مشاكل وتحديات طب عاوزين نستعين نعمل ايه امرك بحاجتين اتنين الصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة والصبر قال لك بشر الصابرين الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية والصبر عن أقدار الله طب أعمل إيه؟ خاصة إن الصبر ليه حدود يا جماعة صح؟ الصبر ده ليه حدود أليس كذلك؟ يعني أنا ممكن ما أقدرش أصبر ده كله قال لك فإذا نفد فإذا نفد صبرك فصف قدميك بين يدي ربك فادخل في المشفى الثاني لو انت وانت بتاخد دواء الصبر لقيت ما مش مش جايب معاك قوي امسك في الثاني بقى فلن تجد شيئا يملأ قلبك مثلها في شاب من النرويج كان أسلم وكان في أحد الدعاء سافر النرويج في البلد بتاعته في المدينة وبقول الشيخ ده بيقول لما قعدت ثلاث أيام ما قدرتش قلت له لازم أرجع أنا مش قادر بلد صعبة قوي بقول فجر لم أراه في أوروبا كلها في المدينة بتاعته دي فقال له يا ابني أنت ما بتهاجرش ليه؟ تهاجر مكة إلى أو المدينة وتقعد هناك وده قال له يا شيخ من للغرق هؤلاء في الدعوة فقال له طب أنا أسألك سؤال أنت شاب وغير متزوج الفتن اللي أنت شايفها دي مش مبهدلاك أنت مش بتشوف زي ما الشباب دول شايفين قال له والله في صدري شيء أعلى من في قلوب هؤلاء كمان يا شيخ بس أنا هقول لك على حاجة والله إذا أزتني نفسي لجأت للوضوء وصليت ركعتين وأطلت السجود وربي لا أقوم من الصلاة ولا أقوم من السجود إلا ويذهب الله كل ما في قلبي بقول والله أنا في قلبي أعلى منهم كتير جدا بس كل عم ألاقي حاجة أروح قايم مصلي ساحب في السجدة شوية أقوم الموضوع انتهى عرفت بقى إقبال في قصيدة كنا جبالا فوق الجبال يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مستمع أو في مسمع روح الأمين وكبرا ناس رايقة خالص بقى وأنها لكبيرة تقيلة أوي أوي أوي أوي صح بس على مين إلا على الخاشعين طيب صفاتهم إيه دول بقى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلي صلاة مودع عاوز أخشع مودع دي آخر صلاة يعني استشعر ربنا عافي جميع السامعين والمتكلم أتاك الوباء المنتشر الآن وغلب على ظنك أنها ربما تكون هذه آخر صلاة تصليها وقمت للصلاة كيف ستكون حال يكون حالك والله ربما ستصلي صلاة تنعم بها حياتك تقول لي إيه ده يبقى أول حاجة أنك تستحضر أنك عائد إليه صلاة مودع صلاة مودع أنك هتودع بعد الصلاة دي يعني لو ملك الموت أتى إليك وقال أتركك ركعتين ما أجمل هاتين الركعتين وهب أن الله سيسكن فؤادك من هذا الملك هتعمل إيه ساعتها ثم الأمر الثاني أنك تهتدي بهدي رسول الله نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العلماء في الصلاة أكثر من 500 سنة كم تعرف بقى وكم تطبق حركة إيدك ترفع صابعك إزاي بتضع يدك إزاي على صدرك طب وإيدك وفارد ظهرك إزاي طب ركبتك عاملة إزاي بتحرك التشهد إزاي هتقول لي المسائل دي فيها خلاف حتى لو فيها خلاف لكن أنت في الآخر بتقلد من ماشي كده ايه بال يلا وجدنا اباءنا هكذا يصلون فصليت معهم خاصه الموضوع ده عند النساء محتاجين يراجعوا انفسهم قوي لان صلاه الكثير من الفتيات والبنات بيكون فيها ايه تساهل شويه النقطه الثالثه الشكوى الى الله عند كل صلاه ده تمرين برضو من تمارين التكبير تجويد التكبير في كل صلاه وانت في السجود قول له يا رب سامحني ما تادبت معك في هذه الصلاه يا رب سامحني ما خشعت معك ما فعلت ما ينبغي اللهم اهدني فما صليت اليوم صلاة تليق بك أما تقول المعاني دي تبدأ قلبك يتفاعل لأنك ستكون تقول هذا وأنت منكسر القلب ووالله ما اطلع الله على قلب إنسان منكسر إلا وجبره لأنه عند المنكسرة قلوبه النقطة الأخيرة وأختم بها أنك تتأكد أن الله وتستشعر أن الله يسمعك ويبصرك أحيانا يكون عندي لقاء فأدخل متأخر خمس دقايق ويكون مجموعة من الإيه دورة نسائية أو مجموعة من الإشراف أو يعني مجموعة من المعلمات كلهم بنات فأسمع مرة واحدة وأنا داخل بس بس بس الشيخ جه الشيخ جه فيهاب الشيخ أو مثلا بنات في سكاشن وبتاع يقولوا الدكتورة جت كله يسكت ليه احتراما واجلالا وتعظيما او اي كان بقى صح يعني انت مش عارف ان لقائك متسجل وانت واقف بين يديه سبحانه وتعالى وان الله مطلع على قلبك وانك تن... اذا قمت الى الصلاه فانك تنصب وجهك امامه سبحانه وتعالى ان المصلي يناجي ربه انت بتناجي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروا من العادة إن صلاتكم تكون عادة كأنك يعني بتسمع مسجل كده واحد بيقول كده وخلاص لا يا جماعة جددوا جددوا جددوا الصلاة حتى تنعموا وترتاحوا بها وأختم بما بدأت به أقم الصلاة تنعم حياتك وإذا تغيرت الصلاة تغيرت الحياة وليس شيء كالصلاة يغي- يغيرك أقم الصلاة تنهى عن الفحشاء أقم الصلاة الحسنات يذهبن السيئات فأسأل الله سبحانه وتعالى آه، الكريم الرحيم العظيم العليم أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة ويمن علينا وعليكم بالصلاة الخاشعة ويرزقني وإياكم الراحة فيها ويجعلها قرة عين لنا ولكم وهذه السلسلة أحاول بقدر الإمكان أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور اطمأن فؤاده في هذه الدنيا المليئة بالإحباط والمليئة بالأزمات والمليئة بالأقدار والأكباد يلطفها ويطمئنها ويحيينا حياة طيبة هذه المعاني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة ويرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم